الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أخي في الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا دعاءنا واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير ووفقنا فيه لكل خير ووفقنا بعده لكل خير ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد كما وعدت في المحاضرة السابقة أن يكون حديثنا في هذه المحاضرة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقد قلت إن الكثيرين يرددون هذا الحديث ولا يفرقون بين الضرر وبين الضرار بل كما قلت هذا حديث يردده الصغير والكبير طبعا هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده ومالك في موطئه وابن ماجة في سننه وهو حديث بمجموع طرقه حديث حسن يكرر للصغير والكبير هذه العبارة ولكن حينما طرحنا السؤال وقف الناس ايش الفرق النبي بينهاك عن حاجتين عن الضرر وعن الضرار ايه الفرق بين الاثنين حتى تفهم عن اي شيء نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه الفرق بين الاثنين لابد ان تكون مفرقا وعالما بالفرق حتى تكون منفذا ملتزما بهذا الذي نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنت حينما تتتبع الفاظ هذا الحديث تجد أنها عقبت بعد هذا اللفظ بأمرين هناك رواية لا ضرر ولا ضرار ولا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبته في حائطه هناك لفظ لا ضرر ولا ضرار وإذا تنازعتم في الطريق فسبعة أذرع إيش معنى هذا الكلام؟ اولا نفرق بين الضرر وبين الضرار ثم ننظر فيما قالته الروايات اهل العلم فرقوا بين الضرر وبين الضرار بامور ثلاثه يعني هناك ثلاثه اقوال في التفرقه بين الضرر وبين الضرار القول الاول بيقول ان الضرر ما يكون لك فيه نفع ولغيرك فيه ضرر تعمل شيء تحقق به نفع لنفسك والضر غيرك ده يبقى اسمه ايه ضرر طب ويبقى الضرار ايه قالوا والضرار ان تفعل شيئا لا نفع لك فيه وتضرر به غيرك وصلت نضرب مثال مثلا لو قلنا ان الضرر ما لك فيه نفع وهو يضرره غيرك وهو يضرره غيرك راجل قام مثلا الساعة 2 بالليل طلعت في دماغه انه يعلق السخان بتاعه او يركب سطالة او ما الى هذا وراح ماسك الشنيور مر طبعا انا نايم والشنيور ده فين في دماغ انا مش كده في دماغ انا بالظبط كده في, في دماغ انا نعم لا حصل لا حصل لا والله خلاص خلاص وانا بقولها عشان حصلت فخلاص الساعه 2 بالليل خلاص هو بيعمل ايه دلوقتي يحقق نفعا نفسه ولكنه بهذه الصورة يضرر ايه يضرر غيره يضرر غيره يجي تبقى نايم كده في امانة الله وتسمع بوم تقوم تفتح الشباك تلاقي معفن رامي شنطة زبالة وملوش تعبير عندي غير انه معفن معفن والله معفن طخ رماه بوم فرقعت في وسط الشارع هو ازاح ازاح ها قاذورات عن نفسه حقق منفعه لنفسه وضرر بها الايه الاخرين الاخرين يبقى ده اسمه ايه ادي الضرر ادي الضرر طب والضرار والضرار راجل راح وناس بتعمل كده عندهم فرح خلاص وانت عايز تنام وعندك شغل الصبح وهم عمالين يطبلوا ويرقعوا وزكي ام زكي زكي بيعيط ها واستحدح ابوه والهبل اللي انت بتسمعه ده ده في نفع ليهم والله ابدا لا في نفع ليهم ولا في نفع لغيرهم يعني لا هو بده بينفع نفسه وفي نفس الوقت هو يضرر الآخرين ده يبقى اسمه ايه ضرار بقى ده يبقى اسمه ضرار ودي صيغة مفاعلة مفاعلة فهو بهذا أضر بنفسه وأضر بغيره اللي قاعد بيشرب سيجاره ده اسمه ضرر لا يا حبيبي اسمه ايه ضرار ضرار ليه يعني هو في منفعه ليه لو في منفعه ليه وضرر لغيره بقى اسمه ضرر لكن ده في ضرر ليه وضرر لغيره ما دام فيه ضرر له وفيه ضرر لغيره بقى اسمه ايه بقى اسمه ضرر فشارب الدخان ما نقولوش لا ضرر نقول له ولا ضرار لأنه يضر بنفسه ويضر بإيه بغيره ومن هنا قال أصحاب هذا الرأي أن الفرق بين الضرر وبين الضرار أن الضرر ما تحقق به منفعة لنفسك ومضرة لغيرك وأن الضرار ما لا منفعة فيه لك وفيه ضرر لغيرك خلاص وضع الفرق ده ده قول فرق بين الضرر وبين الضرار هناك فريق آخر فرق بين الضرر وبين الضرار بأن قال الضرر هو أن تضر من لم يضرك واحد ما أذكش في حاله خلاص زي ما قلنا راجل جارك مسالم وراجل محترم لأن أنت ممكن تضر من يضرك خلاص دبدب عليك تروح أنت كمان عامل له مهرجان تحت عشان تروشه طول الليل ما هو زي ما عمل لي بعمله لكن يبقى جارك وراجل مسالم وراجل في حاله وراجل ما بيأذيكش ومع هذا تبقى أنت بتأذيه فقالوا الضرر أن تضر من لم يضرك ما ضركش ومع ذلك انت بتضره خلاص خيره لك واصل وشرك إليه واصل وأما الضرار أن تضر من ضرك بأزيد مما ضرك يوم لما تيجي تاخد حقك تاخد حقك وانت مفتري ظالم ظالم ليه قال يا أخي الشرع ما منعكش ما منعكش من انك تثأر لنفسك والثأر للنفس لابد أن تتحقق فيه العدالة ولذلك سماه الإسلام انتصار وعقوبة ولمن انتصر بعد ظلمه في سورة الشورى ولمن انتصر بعد ايه ظلمه فالقرآن يقول فأولئك ما عليهم من سبيل انتصار يعني فعلت بمن فعل بك مثلما فعل بالظبط كده ده اسمه انتصار اسمه عقوبة وإن عاقبتم فعاقبوا اسمع بمثل ما عوقبتم به فالشرع أعطاك الحق في إن من أضرك أن تنتصر وأن تعاقب علشان تسمى منتصرا معاقبا لابد من تحقيق المثلية المثلية ولذلك بيقولوا ان دي دعوة ضمنية للعفو ان في كثير من الحالات هيصعب عليك انك تحقق الايه المثل فيبقى الافضل لك انك تعمل ايه انك تعفو خلاص لكن اردت الشرع واضح بمثل ما عقب فتريد أن تنتصر تريد أن تعاقب لابد من تحقيق المثلية فلئن حققت المثلية هذا انتصار وعقوبة مفيش بقى مثلية وزدت حضرتك الحد بقى اسمه ايه بقى اسمه ضرار ما بقاش اسمه لا انتصار ولا اسمه عقوبة بقى اسمه ايه بقى اسمه ضرار انك تزود المعيار وتزود الحد ولذلك قلت لكم الكلام ده حتى واحنا بنتكلم عن العدالة في ان تدعو على من ظلمك فاكرين قلت لك حتى لما تحب تدعو يكون دعائك على قدر ايه على قدر ايه ظلمته وإلا فيكفيك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل يبقى أنت فوضتها لمين لله لكن يروح واحد كل عليك عشرة جنيه وجي حسبك فقال لك لا لا كفاية كده يا عمي أنا اشتغلت وتعبت لا لا لا هو كفاية كده فظلمك في عشرة جنيه تروح واخد بعضه اللهم شل يده واعمي بصرك ويتم ولده واخرب بيته ايش بس بس ايه, إيه كل ده بعشرة جنيه يعني يعني يعني ايه ده يا راجل ده انت خربت الدنيا بعشرة جنيه فشوف حتى في الدعاء حتى في الدعاء واحد صافعك آلة صافعك آلة آلة يروح جايب حديدة وفقع وديب فاتح له دماغه حتتين هو ده انت كده بتنتصر انت كده بتعاقب لا ده اسمه بقى ايه اسمه ايه هو ده الضرار بقى هو ده الضرار انك ما اخذتش على قدر حقك ما اخذتش على قدر حقك زي ما قلت لك اهو ودي بتحصل معاك واحد زق وروح متضايق ديب بفاع اغنيه خلع له عينه هو دي انت كده بتاخد حقك وبعدين لك ما هو اللي زقل طب هو اللي زقك ذوق مش كده ما هو اللي زقك ذوق ذوق لكن دب كده تروح خرم لي عينه كده لا يا حبيب لا يا حبيب لا يا حبيب يبقى وقعت هنا ودخلت في قضية الايه في قضية الضرار في قضية الضرار ولذلك حتى اهل العلم اتكلموا في القضية دي قالوا ان طيب يعني معنى كده ان الاسلام بيفتح الباب ايوه انك تاخد حقك بالمثل ايوه قالوا طيب واحد أكل عليا فلوس مال أكل عليا مالا وبعدين يعني اشتغلت عنده او استأمنك على شيء فوجدت ان في ايدك تاخد ها ها كال عليا الف انا قدامي دلوقتي خمس ست الاف فانت قلت لي ما اخدش قصاد الالف الفين يبقى اسمه ايه ضرار مش كده طيب ولو خدت الف زي ما هو خد مني بالظبط مش ده يبقى اسمه عقوبة وانتصار ومفيش حاجة ومفيش حاجة بعض اهل العلم قال اه لك هذا لك هذا لك هذا اه تاخد على قدر حقك كده خد منك الف وتمكنت خد الالف بتاعتك خد الالف بتاعتك وبيستدلوا على هذا بحديث هند زوجة ابي سفيان لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح الحديث في البخاري لا يعطيني ما يكفيني وولدي أأخذ من ماله بغير إذنه وقع له ظلم منح حقايا وعياله أأخذ من ماله بغير إذنه قال خذي ما يكفيك وولدك فلما تأخذ ما يكفيها هي كده بتنتصر ليه لنفسها اهو لكن لو زودت دخلت في قضية ايه ها الضرار بقى الضلال بقى فاستدل هذا الحديث قال ويأخذ البعض الآخر قال في هذه القضية بالذات لا قضية تاخد من فلوسه كده وبتاع بعد أن استأمنك لا طب لا ليه قالوا لأن الحديث قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولا تخن من خالك فما دام هو قد ائتمن فما تخنوش حتى ولو كان هو ها خائنا لك وهذا ما نميل إليه طبعا لكن في قضية زقني وزقه مش مشكلة طبعا الإسلام فتح لك باب الصفح والعفو لكن وداك حق الرد وزي ما قلنا الانتصار والمعاقبة ولكن دي تكون بالايه دي تكون بالايه ها بالمثل زقني رحت زق لكن مش زقنا خرم له عينه مش زقنا خرم له عينه فقالوا إني الضرر معناه على هذه التفرقة أن تضرر من لم يضرك خلاص وأما الضرار أن تأتي على من ضرك فتضره بأكثر مما ضرك بأكثر مما إيه؟ بأكثر مما ضرك وطبعا أنا بقول قضايا لا ضرر ولا ضرار دي ذكروني هقول حاجة خلاص بعد ما نقول التفرقة الثالثة التفرقة الثالثة ان هناك قال ان هناك من قال ان الفرق بين الضرر والضرار لا ضرر الضرر هو ان تضر من لم يضرك والضرار أن يضار كل منكم الآخر دي مفاعلة بقى خلاص إذا يخبط عليك ويخبط عليك ويزعق لك ويزعق لك ويعلي تسجيل وتعلي تلفزيونك شغالين انتوا الاثنين لبعض مش كده شغالين انتوا الاثنين لبعض وده يقول لك عليها طلاق مع عتاق وده يقول لك عليها طلاق مع ارحمه يا عم الله يهديك الله يهديك الله يهديك هذه صور ثلاث للتفرقة بين الضرر وبين الايه وبين الضرار يبقى الضرر والضرار فرق اهل العلم بصور ايه ثلاث احفظها الصوره الاولى اللي ضرر ان تفعل ما فيه مصلحه لك ومضره لغيرك هيجي مثلا يمحر سور خد بالك يمحره وروح مبهدل عربيات الناس خد بالك يا جمال ده اسمه ايه اسمه ضرر اه ما يجيش يقول لي بقى وايه يعني وايه يا عم عربيات بتتبهدل طب وفيها ايه ما هو مش عارف يبقى كده مش عارف حاجه في شرع ربنا لا ده اسمه ايه اسمه ضرر وده مالي عال مش تعمل منفعه لنفسك وتضر غيرك واخد بالك ويبقى والضرار والضرار ان تفعل ما لا ينفعك ويضر غيرك خلاص ادي اول تفرقه التفرقه الثانيه ان الضرر أن تضر من لم يضرك والضرار إنك تضر من أضرك بأزيد مما أضرك التفرقة الثالثة أن الضرر ما يقع من طرف واحد واحد ضرر الثاني والثاني ما عملوش حاجة وأن الضرار فيه مفاعلة بحيث يضرر كل منهما الآخر هو يقعد لك وانت تقعد له مالكوش غير بعض أذيب بعض هو يأذيك وانت دي. هو يعمل فيك وانت تعمل فيه وهكذا كل هذه الصور نهى عنها الشرع نهى عنها الشرع وكلها نحن نقع فيه وبقولها بملء فيه وكلها نحن نقع فيه نحن نقع فيه خلاص قلت ان الروايات فيها خد بالك بقى لان ده اكمالا لمعنى الحديث بقى ان الروايات فيها لان الامور اللي هقولها دي بتحدث فيها مشاكل ليه لجهل الناس بالشريعة وبقولها بملء فيه لجهل الناس بالشريعة ولذلك احنا لو عندنا دين لو عندنا دين جل مشاكلنا ستنتهي اه والله جل مشاكلنا ستنتهي ده لو عندنا دين لكن للأسف احنا ما عندنا دين خلاص احنا ماشيين هبولي وكل واحد بهواه وبمزاجه كل واحد شاف انه صاحب حق ويزعل لو اتقال له انت مش صاحب حق ولذلك انا اتكيت اول حكايه العربيه والجدار ليه لان انا حضرت مشكله كده ان واحد آه خلاص بيمحر سور بهدل عربيه واحد نزل الثاني زعلان ازاي يبقى زعلان ايه يعني مع عربيه مع عربيات بتباه ده منطق بيتكلم بيه ناس مش فاهمه الدين وباخدها بملي فيها مش عارفه الدين كويس لا ده مش منطق وله حق يزعل وتشيل زعر على دماغك انك ضررت انك ضررت لازم تفهم ده وما كان يجوز ليك ان انت تضررت حتى لو أوقفت مصلحتك ما كان يجوز ليك ان انت تضلل لكن زي بقول للأسف الناس وزعل مني لما اقول لا ليه انت بتقول ده بالصح الناس خلاص الحق بيغضبها لا ينبغي انك تسمع الحق وتلتزم وتبقى فاهم انت غلطت تبقى عارف انك غلطت ولما يجي اللي يعرفك لو انت مش عارف تلتزم تلتزم تلتزم وده يسعدني بقى ان اللي قدامي لما يفهم انه غلط ويبقى خلاص ويعتذر عن خطئه زي ما حدث من الإخوة شيء خلاص يسرني ويثلك صادري يبقى ده إنسان فاهمني لكن الناس مش فاهمة يعني تجهل الدين ومتعصبة لجهلها فده الجهل المركب بقى هذا هو الجهل المركب جهل المركب فيجي النبي بقى يقول ايه بعد ما ينهى عن الضرر والضرار ورأينا الصور الثلاث يجي يقول ايه يجي يقول ايه ولا يمنعن أحد جاره أن يغرس خشبته في جداره خلاص راجل بني صور خلاص وانت جاي عايز تعمل سقف ومفيش قدامك حاجة تريح عليها خشب بتاع السقف بتاعك ده غير الصور بتاعه ده خلاص هل له حق في أن يمنعك لأن الحديث قال لا ضرر ولا فقادر يشيل لك عروق الخشب دي رميها ويقول لك انت كده بتضرني لا ضرر ولا ضرار يوم الحديث يبين أن هذا لا يدخل لا في الضرر ولا في الضرار وانك مدام عايز تبني جنبه وده ملكك وحقك وعايز تريح خشبك على صوده ما يمنعكش ما يمنعكش شوف تعبيري ما يمنعكش ان في مشاكل بتحصل كده ده بلاش حتى في في البوله ده في المساجد يا راجل ده في المساجد طلع ده عايز تعمل كنبه فتطلع هتدق لها مسمار في حيط اللي جنبك ويمزج يخرب الدنيا وعليا الطلاق ما تدق حاجة هنا ولا يخش خضم هنا ولا مسمار يتحط هنا لا ده شرعا غصب عنه تعمله شو بقول ايه بقى شرع غصب عنه تعمله تعمله غصب عنه شو بقول لك ايه بقى غصب عنه تعمله المتجاهل ما بيفهمش ده حكم الشرع والدين وغصب عنه دي انا مش جايبها كده من عندي لا يا حبيبي لا يا حبيبي قالوا إن تأدبا بتستأذنه إذا استأذن روايات في البخاري وفي غير البخاري في البخاري وفي مسلم وعند أحمد إذا استأذن الرجل جاره أن يجعل خشبته في جداره فلا يمنعه فقالوا إذا استأذن ذا الأدب فلا يمنعه ده إجاب عليك أن تسمح له بهذا فما وجب عليك إن لم تسمح به ألزمت به شوف تعبيري ألزمت به ولذلك ابن حجر بيقول اذكروا تلك الروايات خلاص وراح ذاك الرواية لأبي هريرة لأبي هريرة خلاص في البخاري في البخاري وهي عند أبي داود وأنا بقول اللفظ لأن في لفظ عند أبي داود هنزوده رواية البخاري أبو هريرة بيخبر أن في جمع من الناس كده في جمع من الناس وأبو هريرة في هذا الوقت كان واليا على المدينة ولذلك لما تولى وبقى أمير على المدينة قال بخن بخن يا أبا هريرة ها ولت أيام الجوع كان بينام على بطنه يتكفف الناس شب أوالي على المدينة شوف الإسلام لما يعز أهله سبحان الله فأصبح واليا على المدينة فجالس بيحدث الناس فيقول لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرس خشبته في جداره خلاص لفظ أبي داود فنكسوا نكسوا العامين من رؤوسهم كده تفهم من ده ايه فقال يفهم من ده ان الكلام ده يعني اه يعني واحد عايز يحط خشبه في الجدار اسيبه ازاي اسيبه ازاي هي كده اسيبه ازاي فما ما ما ما الكلام ده مش عاجبهم قوي يعني خد بالك لكن ده مين اللي بيقول لا اله الا الله ده النبي خلاص ف... فنكسوا شوف فابو هريره نظر اليهم وقال نكستم يعني مش عاجبكم الكلام مطيتوا راسكم كده ها ها شوف لاجعلنها لاجعلنها بين اكتافكم إلى أجعلنها بين أكتافكم فبعض أهل العلم قال الضمير لأجعلنها ده عائد على إيه قالوا عائد على الكلمات اللي قالها عائد على الكلمات اللي قالها إنه حظل لو لكم الكلام ده والزمكم به رضيت أم أبيت خلاص سأظل أقول لكم هذا الكلام ورديتم رضيتم أم أبيت والبعض بيقول لأجعلنها الضمير عائد على الخشبة هي أعطها مش في جدارك ده على اكتافك بين اكتافكم رضيت أم أبيت وكان ها واليا فقالوا معنى هذا أنه يلزم بالقوة وبالقهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويوجب ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما وقعت مشكلة في زمن عمر في زمن عمر رواية حدث بها الشافعي ومالك وسندوها صحيح في زمن عمر وواحد أراد أنه يعني يمر ببعض أشياء من الأرض رجل لا طريق له إلا هذه الأرض خلاص لا طريق له إلا هذه الأرض خلاص فأنا هضطرد كده مثلا واديك مثال اهو المدخل بتاعنا ده المدخل بتاع اللي في الشارع قدامنا ده خلاص اهو بنى جدار والعمارة اهي المدخل ده يبقى ملك الجمال وملك صاحب العمارة الثانية او ملك الجمال لواحد خلاص في واحد باني اهو وفي واحد باني اهو ملهمش طريق غير ده ده عايز عدي يخش البيت وده عايز عايز يخش البيت الارض دي بتاعت مين قال لهم مش هتعدوا ينفع طب هيحقق منفعته ومصلحته ويوصل لبيته ازاي يوصل لبيته ازاي ده اللي حدث لاحد الرجلين يريد أن يمر إلى بيته ولا طريق له إلا أرضه ها إلا أرض فلان ده فأراد أن يمر فاستأذن عز عد آدم فآبى صاحب الأرض وهو مسلمة آبى فأرسل إليه عمر دعه يمر قال لا أدعه قال والله لأجعلنه يمر حتى ولو مر على بطنك خليه ينيبك كده ومشي عليك ايوه ايوه ليه ده في اوامر من النبي فقالوا ده قياسا على الكلام اللي احنا بنقوله ده ان اذا لم اذا كانت هناك مصلحه ليك لا تتحقق الا بمعونه غيرك او بجدار غيرك او بارض غيرك خلاص ده في امر واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي لصاحب الحق انه لا يتدخل في منعك لا يتدخل في منعك ومن هنا شوف كان من جمال النبوة انه عقب بهذا اللفظ بعد قوله لا ضرر ولا ضرر عشان يبين لك ان غرز الخشبه بتاعتك في جداره لا يدخل لا في الضرر ولا في الضرار وصل لك لا يدخل لا في الضرر ولا في الضرار كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاقب يعاقب بهذا الحديث وهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه الناس ولذلك ده بكرر وهذا بكرر لأن ألقى الله إن الناس لو فهم شرع الدين في كثير من الخلافات هتحسن بالله والنفوس هتطيب وترتضي وتقول سمعنا وأطعنا لكن في عصبية واتباع للهوى وجهل محدق ومركب للأسف الشديد فشوف شوف بقى في لفظ آخر لا ضرر ولا ضرار وإذا تنازعتم في الطريق فسبعة ها أزرق ايه الحكاية دي ايه الحكاية دي قال ألا وانت صب بعضينا اهو ألا ليه أرضي وانت ليك أرضك الفاصل بينهم خط لو كل واحد فينا استغل كل أرضه ومعروف ان المكان ده طريق ايه اللي يحصل هنغلق الطريق هنغلق انت عايز تستنفع بكل سنتي وانا عايز استنفع بكل سنت خلاص قفلنا الطريق ولذلك كتير من المساكن العشوائيه كده البيت في البيت البيت في البيت البيت في البيت اتسدد شارع اتسد وتخش حوالي تبقى فرحان وتلاقي ايوه طريقه وتروح داخل ايه تلاقي بيت في وشك قافل لك الدنيا ايه ده ايه ده ما هي دي ناس ما عارفه حق الطريق ولا يفهم اسلام فنيجي بقى كل واحد فينا مش عايز يسيب حته من الارض ودي بتحصل دلوقتي بقى كل واحد فينا عايز يستعبط التاني وفاكرها شطاره اما انا ازود متر وهو اللي يطلع بالمتر ده يبقى انا كسبت المتر ده ولبستها له وقعد فرحان بقى قوي شوفها له خليته هو عامل الشارع واستفدت الارض كلها تاني يقول له يا ابن الايه يا ناصح لا ده مش يا ابن الايه يا ناصح يا ابن الايه يا ضلالي يا ابن الايه اللي ما عندكش دين لا لكن هم بيعتبروها نصاح لا هي مش نصاح دي للدين دي للدين ده عدم فهم للدين ده هيقف بهذا بين يدي الله لكن هي بيعتبرينها شطاره ونصاحه وجدعانه كده لا دي خيبه يا اخوي لا دي خيب دي خيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول طب ده ادخال انا مش عايز اسيبه ولا مش عايز اسيب لا طب انا اسيب قد ايه ولا اسيب فهذا يعني اننا لو استغللنا كل حقنا دخلنا في الضرر والضرار دخلنا في الض... او هنقول الضرر لان بمعنى هذا انك هتحقق منفعه لنفسك وهتضر ها ايدك ومن هنا حسم النبي صلى الله عليه وسلم قال فاجعلوا الطريق سبعه ايه أزرع. تسيبوا سبع اذرع انتوا الاثنين انتوا الاثنين اللي هو خدوها دلوقتي بقى بتوع الحي وفي القانون بانها ست امتار ست امتار اللي ده يسيب ثلاثة وده يسيب ايه ثلاثة يا اخي يبقى اولا في طريق يمر منه الناس ثانيا ما نتلصقش وابقى انا سامع جاري بيقول ايه هو سامع لي وامد ايدي اسلم عليه وابقى جوه شقته وهو جوه شقته بتطلع البلكونات تبقى جوه بعض ما ينفع هذا الكلام ما ينفع هذا الكلام ما عملناش ده سبعة أزرع خلاص كان أهل العلم زمان يقولوا الزراع متر وسبعة متر قال لك لا بدأوا يقيسوا على ذراعهم دلوقتي بدأ يقيسوا على ايه على ذراعهم لا يقول لك لا انا قيس بذراعي دلوقتي دراعي يطلع قد ايه لا يطلع اقل من متر يبقى سبعة أزرع يبقى مش سبعة متر لا هيبقوا ستة متر ماشي يا عم احنا فوقين بس سيبوا الستة متر بس سيبوا الستة متر يعني سيبوا الستة متر ما تضرروا خلق الله ايا كانت المصلحة اللي انت عايز تعملها لا تضرروا خلق الله فده داخل في لا ضرر ولا ضرار والنبي راح حسين عشان نقول كده حققنا المصلحة ولا ما حققناش كده ضررنا ولا ما ضررناش قال لك لا اجعلوا الطريقة سبعة ايه ها اذرع وتبقى المسألة خلصت واتحسمت واتحسمت بهذا اتضح لك الفرق بين الضرر وبين الضرار وبرضه بل لك ان احنا للاسف الشديد نقع كثيرا في الضرر وفي الضرار دون ان نشعر اسال الله ان يجنبنا الضرر والضرار قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الاخ اللي بيسالني الحديث الذي يوصي بصيام ست ايام من شوال صحيح نعم صحيح من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر كله حكم صلاة التسبيح تسابيح أظن أنا علقت على حديثها وقلت إن حديثها غير صحيح إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم إن شاء الله نلقاكم غدا الليلة طار ثأر يعني مش ضمن الشرح دي مصيبة الثأر ده جريمة جريمة مخالفة للشرع بكل المقاييس جريمة مخالفة للشرع بكل المقاييس بكل المقاييس بكل المقاييس ليه اسمع اسمع بس هناك فرق كبير بين إقامة الحد إقامة الحد وبين المعاقبة زي ما قلت لك واحد زقني انت زقيته واحد خبطني انت خبطت ده مش حد ولا قصاص الحد والقصاص لابد وأن يقف على أهل الفقه وأولي الأمر أهل الفقه أولا يبينوا أنك تستحق أن تحد وأولي الأمر هم الذين ينفذون القضية تختلف تماما ما الكلام ده بنقوله في المشكلات العامة زقيني زقيته قال لي قلت له لكن فيما يتعلق بالحدود والقصاص هذه مسألة موكولة إلى الشرع وجزاك الله خيرا على السؤال ده علشان المسألة دي تتضح بارك الله فيك